لك أوصافك يا يا روحي
اللي بتستكتر عليا ان اعيش الذكريات حرام عليك ارحم شوية ما كفاية تجريح القهار اللي بتستكتر عليا ان اعيش الذكريات حرام عليك ارحم شوية وكفاية تجريح القهار
بلاش الشم غير فيا بلاش تلومني على اللي فات بلاش تشم غير فيا بلاش تلومني على اللي فات ليه تجرحني بكلامك طب ما تهجر من سكات لو نويت تنسى اللي فات واللي كان من ذكريات لو نويت تنسى اللي فات واللي كان من ذكريات انه غيري خد مكاني انه قلبك مش عشاني وانه غيري خد مكاني وانه قلبك مش عشاني ليه تجرحني بكلامك طب النوم نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي ليالي وأيام
عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع احباب معاها بعيش بعيد عنك بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع احباب معاها بعيش بعيد عنك غلبني الشوق خلتني خليني خليني وليلي البعد دوبني دوبني دوبني ومهما الصوت حيرني ومهما الشوق صغرني لكل بعدك غيرني وعلى الأيام بتبعدني بعيد بعيد عني
جوقني على طول صحاري صحاري صحاري غلبني شوق غلبني غلبني غلبني وليلي البار دوبني دوبني دوبني ومهما السوق حيرني ومهما الشوق صهرني لكل بعدك يغيرني ولا الايام بتبعدني بعيد بعيد عني واسمعوني بقول لكم ايه ما تسمعوني ما تيجوا بينا ننسى اللي كان ننسى سوا غدر الزمان ننسى سوا غدر الزمان غدر الزمان ما تسمعوني غدر الزمان غدر الزمان قدر الزمان الزمان اسمعوني اسمعوني واقول له بتقولوا ايه بتقولوا ايه خسارة والف خسارة خسارة والف خسارة خسارة والف خسارة خسارة يا قلبي خسارة خسارة وقلبي خسارة خسارة يا قلبي خسارة لكن أعمل إيه أعمل إيه ده في الليلة بلوك كلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حبي سألوا قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا انا فاكر حب بينا والله بينا بينا بينا قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا وانا فاكر حب بينا والله بينا حب بينا ايامنا سوا اقول لكم ايه ايه ما تستغربوش ايوه ايوه هو في حد النهارده حد النهارده النهارده بيفتكر
ما بقاش ما بقاش ما بقاش ولا في عاشق يدوب ابدا يرضى بتعب القلوب ابدا ولا في عاشق يدوب ابدا يرضى بتعب القلوب ابدا بقاش ما بقاش ما بقاش ما بقاش في قلبي حاجة ما خدتوا كل حاجة ما بقاش في قلبي حاجة ما خدتوا كل حاجة ورضينا بأي حال
كل حاجة ليالينا آه أحلى أيام الهوى راحت علينا علينا راحت علينا علينا علينا راحت راحت راحت علينا علينا للشهد ذوقونا للسكر دوبونا دوبونا دوبونا للشهد ذوقونا وبالسكر دوبونا دوبونا دوبونا وبعد ما حبيناهم بعد ما هنيناهم بعد ما حبيناهم بعد ما هنيناهم المر يساونا بالرقص يعاونا بالرقص يعاونا وبعد ما حبينا وبعد ما هنينا وبعد المر يسقون الرقص يلعونا المر يسقون الرقص يلعونا باعونا باعونا باعونا
بالحب ابتلينا ابتلينا ابتلينا ابتلينا وانتهينا وانتهينا
بس قلنا وجاي بكرة ربنا يعوض علينا
ما بتبعد انا بتونس بيك والله أك أك أك انا بتونس بيك ما بتبعد انا بتونس بيك خيالك يكون ويايا ويايا جاك صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني ينجه صوتك صوتك صوتك بيونسني
وهاد في البعد البعد بيحرسني الشوق يناديك وانا وانا وانا وانا وانا انا انا انا انا انا انا بتونس بيك وانت معايا وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وتعز الليل وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وبتعز الليل ده قلت لي على البيبان قال لي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي ده قلبي ده إيه ده ده قلت لي على البيبان قال لي افتح الزمان يا قلبي ده جاي ليه يا زمن طالع ليه يا زمن جاي ليه يا زمن طالع ليه يا زمن
كان لنا دنيا الهنا لكمنا من كام سنة وقال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان يا زمان تداوينا قال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه جاي يا زمان يا زمان تداوينا ده الامل علينا والفرح حوالينا حوالينا ده الامل علينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمان وقال إيه غير يا حوال سأل الزمان وقال إيه غير الأحوال
تبعدنا وتفرحنا بحبايبنا وإن خدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشيين ما رمانا الهوى والعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي اه يابا يابا اه يابا يابا شغل بالي
اللي شبكنا يخلصنا
قلبي أسعودك أنت والأيام عليا كنت تسمع نغم كنت تسمع نغم يا نغم واسمع صداها نار نار تدوي حبنا شوية شوية النهار سألني أقول لك ده كان زمان كان زمان لسه فاتك كان زمان كان زمان كان كان زمان كان زمان ما خلاص يا ابني خلاص انا زهقت شكلك روح غير هدومك وارجع انا بحبك اكتر بس تبقى سيبني إيه. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كنا احنا ليلة طورنا ليلة ودعنا لبعضنا ليلة ودعنا لبعضنا لما احنا حسينا الوداع هياخدنا لسنين الضياع لما احنا حسينا الوداع هياخدنا لسنين الضياع سلمت امسك بيض الله يا محملني ايديا يا ريت ما شفتك وجابك عليا وسلمتك بيض الله يا محملني هدية يا ريت ما شفتك وجابك عليا يا خسارة تعب وياك
هواك يا ظالم لا ترحمني ما يبكيني عذابك ما أشكي وأتألم لا يغرك شبابك يا ظالم لا ترحم ما يبكيني عذابك ما أشكي وأتألم لا يغرك شبابك دنيا وبي أعيش رغما عني وعنك ما أرضى لا حب ولا بترجى منك دنيا وبي أعيش رغما عني وعنك ما أرضى لا لا لا حب ولا بترجى منك سلمتك بيض الله سلمتك بيض الله أنا أعرفك وأعرف طبعك تريد المجروح يتبعك أنا أعرفك وأعرف طبعك تريد المجروح يتبعك وأعرف من تتألم تظلم اللي يعرفك هو اللي يحكم أعرف من تتألم تظلم اللي يعرفك هو اللي يحكم ما أنا عرفك واقف طبعك بتريد المجروح يتبعك وأنا عرفك واقف طبعك بتريد المجروح يتبعك وعرف من تتألم تظلم واللي عرفك هو اللي يحكم وعرف من تتألم تظلم واللي عرفك هو اللي يحكم يا ظالم لا ترحم ما يبكيني عذابك ما أبكي وبتألم ما يغرك شبابك دنيا ولي أعيش رغما عني وعنك ما أرضك يا حب ولا بترجى منك دنيا وبيها أعيش رغما عني وعنك ما أرضك يا لحوم عيونك لجاني وتقل شلونك ما تزني بدموع عيونك لا تحاول بالحب تخدعني وبطيبة ورفقة تعاملني لا تحاول بالحب تخدعني وبطيبة ورفقة تعاملني لجاني شلونك لا تهزني برموش عيونك اتجامل وتقلك شلونك لا تهزني برموش عيونك لا تحاول بالحب تخدعني وبطيبة ورفقة تعاملني لا تحاول بالحب تخدعني وبطيبة ورفقة تعاملني يا ظالم لا ترحم بيبكيني عذاب ما أبكي وبتألم ما يغرك شباب الدنيا وبي أعيش رغما عني وعنك ما أرضك لا لا لا حب ولا بترجى منك سلمتك بيض الله سلمتك بيض الله
يا
عيونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع احسبه هزة عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح اللي ابتدى بنورك صباح انت انت انت عمري قبلك راح راح وعدى يا حبيبي قد ايه من عمري راح وانا شاف في قلبي قبلك فرحة واحدة ولا ده في الدنيا غير طعم الجيران بس احب عمري ابتديت دلوقتي اخاف اخاف لان عمري يجري كل فرحه اشتقها من قبلك غالي انت اخاف في نور عينيك قلبي وفكري كل فرحة اشتقها
ومن الجنة يا يابا يا يابا يابا واللي ايه واللي استمغرى من الدوم مكسوم من الجنة خاتم حبيبي خاتم حبيبي وقبل يابا واللي سمع رنته مقسوم من الجنة يابا يا يابا وحدي أنا والكاس ودمع بعيوني وحدي أنا والقاس والدمع بعيوني نمت عيون الناس آه، آه، نمت عيون الناس الناس نمي عيوني نمت عيون الناس لي لي لي لي نمي عيوني الله الله يا زمن راحوا نسيونا يا الله الله يا زمن راحوا نسيونا آم. أمين يجيبهم أمين يردهم أمين يجيبهم أمين يردهم فرقتهم والله الله الله الله الله الله يا زمان يا زمن يا زمان يا زمن يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان
إلا شطبتها يا ما مشيت تادي إلا شطبتها تشيل سوادي عندي عالم حطاه انت تشيل الزواد شبرين الطبة النطة والعين تزرف وتنادي شهلت بعد صغيري بنت بنت لا تشتيك بعد صغيري بنت بنت لا تشتيك لما صرتي والله صارت وعملتني لعب كبير عملتني لعب كبير يا سقتني من دم الجرة بإيديها الحلوين شينا ما قطعت حكيت وخبرت على طول عن قلبي اللي مولع فيها وعن بالي المشغول مشينا مع بعض وحكينا وخبرت على طول عن قلبي اللي مولع فيها وعن بالي المشغول خبرت قصة حبي شرحت لها كل شي بقلبي خبرت قصة حبي شرحت لها كل شي بقلبي لك يا ما مشيت دادي قلت لها شطة بطة يا ما مشيت دادي قلت لها شطة بطة كنت تجيب السوادية لعندي عالم حطاها كنت تجيب السوادي لعندي العالم حطاها انك تسرح والنادي شحلت بعد صغيرة
تلبس فيك كل لعب صغيري كنت بنت تلبس فيك كل لعب صغيري لما صرت لا لا لا لا لا لا وعملتيني لعب كبيري سقتني من تم الجرة بإيديها الحلوين نظرتني بعيونها نظرة مليانة حنين وسقتني من دم الجرة بإيديها الحلوين نظرتني بعيونها نظرة مليانة حنين يا تسلم لي ايدياتها طعم السكر مياتها يا تسلم لي ايدياتها طعم السكر مياتها يا تسلم لي دياتها طعم السكر مياتها يا ما مشيت دادي وبلا شطة بطة يا ما مشيت دادي الكل شطة بطة كنت الشن بزيادة شبرين الطط النطة كنت الشن بزيادة شبرين الطط النطة وللماما تصرخ وتنادي شهل ببعض صغيري بنت بنت ثلاث سنين اللي بلعب صغيري بنت بنت ثلاث سنين اللي بلعب صغيري لما صرت اه لما صرت عملتيني لعب كبير عملتيني لعب كبير